أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا في الدرس الحادي والثلاثين من دروس العقيدة الطحاوية نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم بعدما ذكر كلاما عن القدر مفاده وخلاصته التسليم والرضا وعدم البحث والتدقيق وعدم الاعتراض وإنما أن يرضى الإنسان بالقدر جملة قال هذا جملة ما يحتاج إليه اللي الإنسان محتاجه هو ده لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود العلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن الأنام والعلم الموجود علم الشريعة فالعلم الموجود علم الشريعة والعلم المفقود علم القدر ودايما قلنا من أصول الوصول إلى الله تعالى انشغل بالمتاح ولا تعالج المغلق السكة المفتوحة قدامك امشي فيها والمغلق عنك انشغل عنه فربنا سبحانه وتعالى في علم القدر طوى علمه طوى علم القدر عن الناس لا يعلمه أحد فاللي يدور عليه واللي يتعمق فيه واللي يبحث عن أسراره سيصل به إلى الكفر وكل من حاول رجع في الآخر قال كده واللي يترك العلم الموجود او ينكر علم الشريعه اللي ربنا قال لك عليه بقى اللي ينكره فيكون قد كفر والعياذ بالله آه ننتقل الى فقره جديده وهي قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم يقول الشيخ في الشرح قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور هو الذي خلقه سبحانه وكتب به في اللوح المذكور المقادير الشيخ عصام عليه رحمة الله بيقول في الهامش وكتابة مقادير الخلائق مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ومن الأدلة عليه ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وأما القلم الذي كتبت به هذه المقادير فقد ورد ذكره في بعض الأحاديث ومن أصحها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر حكاية ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق جف القلم بما أنت لاق معلوم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد العلم هذا هو الإيمان بالقدر وهذه الكلمات الكافية لكل من نور الله قلبه العلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن والله بكل شيء عليم والكتابة أن الله عز وجل كتب كل شيء كما في هذا النص الذي معنا من كلام الإمام الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أننا نؤمن أن كل شيء مكتوب كل شيء مكتوب إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أصليناه في إمام مبين هيجي معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رفعت الأقلام ها وجفت الصحف كل شيء مكتوب وقلنا قبل كده أن ثمرة إيمانك بالعلم الرضا الرضا بالله عز وجل وثمرة إيمانك بالكتابة التسليم لأنك يعني أنت لما تبقى عارف أن كل حاجة مكتوبة هتسلم خلاص يعني زول عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إيه ولا تقل لو فإن لو ها تفتح عمل الشيطان ما تقولش بقى إيه لو ما خرجتش النهاردة ما كانش حصل ده هو مكتوب انك هتخرج مكتوب انه هيحصل فكان لازم تخرج ولازم يحصل لانه ايه مكتوب ربنا سبحانه وتعالى كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه انك هتقعد القعده دي في المكان ده وتسمع الكلام ده يبقى ما كانش فيه مجال بقى ان انت ايه اه انا بقى لو ما دخلتش الجامعه في المكان الفلاني ما كانش ما كنتش شفت الحاجه الفلانيه ولا قعدت في ولا سمعت لا لا مفيش لو هو كان لازم ده يحصل لان كل ده ايه مكتوب امتى قبل خلق الشرط الأرض بخمسين ألف سنة العلم والكتابة المشيئة إن مفيش حاجة بتجري في الكون إلا بمشيئة الله وما تشاءون ها إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فكل شيء يجري بالمشيئة لازم تكتبوا الأربع كلمات دول ومش عايز منكم حاجة تاني غيرهم اللي هم إيه العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد كتبتهم العلم أن الله يعلم كل شيء الكتاب أن ربنا كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة للكتابة ثلاثة المشيئة إن لا يجري في الكون شيء إلا أن يشاء الله وهذا يعلمك ألا تقدم شيئا تقدم بين يدي الله شيئا أنت مش هتقدر تشاء مش بمزاجك عشان كده يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ما تفتئتش على الله ورسوله مش هيحصل الا لما ربنا يشاء المشيئه اخر حاجه الخلق والايجاد ان الله عز وجل علم وكتب وشاء يخلق الفعل والله خلقكم وما تعملون فافعال المخلوقين مخلوقه افعال العباد ايه مخلوقة يعني حركة ايدك دي مخلوقة يعني انت مش هتتحرك الا بمشيئة الله ولازم ربنا يخلق فيك القدرة على الحركة يعني ربنا بيخلق حركة ايدك دي يخلقها فلو ربنا ما خلقش حركة ايدك ديك مش هتتحرك لو ربنا ما خلقش كلامك ده مش هتتكلم هو ده الخلق والايجاد ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق افعال العباد والله خلقكم وما تعملون فافعالك واعمالك مخلوقه فدي مراتب الايمان بالقدر العلم والكتابه والمشيئه والخلق والايجاد كلها تقود الى حاجتين اثنين الرضا والتسليم الرضا والتسليم انك انت تبقى راضي ومسلم لله سبحانه وتعالى يقول الشيخ فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه في اللوح أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه في اللوح ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة لو ربنا سبحانه وتعالى كتب ان انت مش هتتزوج مين يقدر يجوزك مش هيحصل ولو ربنا كتب انك هتتزوج فلانة ووقفت الدنيا بأسرها امامك انك ما تتزوجهاش ها هتتزوجها جف القلم بما هو ما فيش تغيير بقى خلاص وتقول لي ففيما العمل طب هنعمل ايه بقى ما كله مكتوب ما ننامه خلاص يبقى مكتوب انك هتنامه خلاص اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له طب فيما الدعاء يعني انا مريض وربنا كتب انا هشفى ولا هموت اتعالج ليه ولا ادعو ايه ده اخذ بالاسباب ربنا كتب في اللوح كده انك هتمرض وهتتعالج وهتموت كتب انك هتمرض وهتتعالج وهتشفى يبقى كتب انك انت هتمرض وهتدعو وهيرفع البلاء كتب انك هتمرض ومش هتدعو وهتموت يبقى الدعاء مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك القدرة على الدعاء وكتب انك تدعو عشان كده الناس اللي بتيجي تحل اشكال ايه آه من احب ان ينسى له في اثره يعني يطول عمره فليصل رحم فان صلة الرحم تطيل العمر ازاي صلة الرحم تطيل العمر ربنا سبحانه وتعالى كتب كده ان هو عمره 60 سنة وهيوصل رحمه فيبقى 70 سنة عمره 60 سنة وهيعصي المعصيه الفلانيه فهيبقى 57 سنه يموت عند 57 فكله مكتوب يعني ايه الحكم مكتوب والسبب مكتوب والنتيجه مكتوبه كله مكتوب وكل كائن كما كتب الله وانت ما تعرفش فتعمل ايه امشي وانت معتقد ان اللي انت بتعمله ده ايه مكتوب عليك مكتوب عليك انك هتعمله وتعمله الشرح يقول الشيخ يقول الشيخ عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة و يا ريتكم تقروا شرح ابن رجب لهذا الحديث لرسالة اسمها نور المقباس في شرح حديث ابن عباس نور المقباس في شرح حديث ابن عباس اللي هو احفظ الله يحفظك شرح رائع عشان تشوف يعني ايه احفظ الله سبحان الله العظيم وهو يذكر في شرح هذا الحديث يقول ان كان في رجل عالم في عشر الثمانين يعني عنده ستة وسبعة سبعة وثمانين سنة ويمشي مع تلاميذه فاعترضتهم قناة أناية مية فشمر عن ثيابه ثم قفز فصار في الجهة الأخرى راجل عن 86 سنة وينط ترعة فكل ما في هذا يا شيخ على مهلك تقع في الترعة تموت أو حاجة تتكسر لك ما عندكش هشاشة عظام فقال يا بني هذه أعضاء حفظناها في الصغر ها فحفظها الله علينا في الكبر هي دي جدك وستك يحكوا لك يقول لك ايه كان عينيهم زي الصقر وهو عنده 70 سنه النهارده بيلبس نظاره من عمر 20 سنه سنانه مش عارف ايه كل شويه عند دكتور السنان ليه لان زمان عينيهم دي ما شافتش نسوان عريانه ما, ما كانش عندهم كليبات اه سنانهم دي ما كانتش حرام ما كانتش حرام هي دي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي الروايه الاخرى احفظ الله تجده امامك تجاهك وامامك معاك في طريقك معاك سندك معاك قدامك تجده امامك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله التوحيد يتعلق قلبك بالله وحده واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك لو كل الدنيا دي اجتمعوا عشان يخدموك في موضوع محدش يقدر يعمل لك حاجه كله هيقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي والباقي عند ربنا بقى وعلى فكرة أنا النهاردة كنت في جنازة ميت أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم كل موتى المسلمين واكتشفت أن معظم اللي في العناية المركزة والعناية الفائقة والكلام اللي هم بيقولوه ده هم في سكرات الموت المشكلة كلها ان هم يعني حصلت له سكرات جريوا بيه على المستشفى دخلوه هنا شغلوه على ال... بتعملوا ايه؟ سيبوه دي سكرات خليه يموت لكن هم مش عايزينه يموت طب خليه تحت الاجهزه وفي الاخر يا شيخ نشيل الاجهزه يا عم قلنا من الاول ما تودوش للاجهزه سيبه يموت انتوا مش عايزينه يموت ليه؟ سيبه يموت فعلا دي المشكله اللي, اللي في معظم اللي الاغنياء ده حاصل في الوقت ده ادخل مستشفى كذا مستشفى كذا مش عايزين نعمل اعلانات ها ادخل مستشفى كذا مستشفى كذا مستشفى كذا كل اللي موجودين دول وتحت الاجهزه دي انا قلت كده النهارده وزعقت في المستشفى كده كل دول في السكرات سيبوا الناس دي تموت في بيوتها شيل يا ابني ابوك روحه البيت شيل يا ابني الراجل ده شيل الست دي وديها البيت خليهم يموتوا انتم محنطينهم هنا ليه؟ سكرات واحد عنده سكرات موت بدات الاجهزه تقف انت بتشغلها له بكهرباء ليه هو من فضله ده سبحان الله وكل ده برضه بايه بقدر كل ده مكتوب وقد يكون هذا من زيادة عذابه سبحان الله العظيم لأنه لو في السكرات خد سكرات الموت ساعة ولا ساعتين ومات يرتاح اللهم عافيهم ولا تبتلينا ولذلك أنا كثيرا ما أوصي أولادي اقول لهم انا اذا مرضت ما تبهدلونيش سيبوني كده لما اموت اقابل ربنا مش عايز تتعالج هي دي القضيه انك انت بتجري وتعمل وتسوي وتبهدل نفسك وتقطع نفسك و و و وبعدين مش سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له ضع يدك على على جسد ثور كثير الشعر ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة قال ثم ماذا ها؟ قال الموت قال فالآن فالأدام هموت هموت تبقى من إيه من دلوقتي هتعمل كده لو الصداع يموت ما ناخدلوش برشام لكن الصداع ما بيموتش هو بيعطل وخلاص خد له برشام بقى عشان تعرف تشتغل لكن لو حاجه تموت ما تسيبها تموت وخلاص يا جماعه والتداوي احنا قلنا التداوي مباح حكم التداوي لا واجب ولا مستحب ولا مكروه وانما مباح يباح التداوي يعني انسان عايز يتداوى يتداوى ولو ترك التداوي بنيه صالحه له اجر ولو تداوى بنية صالحة برضه ايه له اجر نسأل الله لنا ولكم العافية ولكن احنا اعتقادنا ومذهبنا مذهب الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله ان التداوي مباح وتركه افضل وانا قلت لكم ان احنا مش عايزين نتداوى عشان يبقى ايه انا وصيت اولادي ولو عملوا غير كده تقول لهم لا ابوك وصى غير كده نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه هذا فإذا علم العبد أن كلا من عند الله الخير والشر فإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب عليه حينئذ هو إفراده سبحانه بالخشية والتقوى قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تعالى وإياي فارهبون وقال سبحانه وتعالى أيضا وإياي فاتقون اسمع الجمل دي مرة تانية من أول النهاردة قلنا إيه ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه يعني اللي جرالك كان ايه لازم يجرالك واللي ما جراش كان لا يمكن يجرى لازم يبقى ده اعتقادك لازم ده اعتقادك يعني اللي وقع كسرت رجله ما يقولش لو كنت خدت بالي ما كنتش وقعت بعدي لا كلمة كنت احفظها عن أبي عليه رحمة الله أسأل أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين كان يقول إيه إذا أراد الله نفاذ أمر أذهب من ذي العقول عقولا ما يبقاش عندك تفكير هو بيعطل تفكيرك ويعطل تدبيرك ويعطل الأسباب عشان تحصل ده لازم ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه اسمع وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا زي ما قلت لكم كده الإيمان بالقدر يقود إلى معنيين اثنين لا ثالث لهما التسليم والرضا أن تسلم لله وأن ترضى بقضاء الله يقول الشيخ هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء فيعلم أن الله سبحانه قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه سبحانه بالكائنات قبل خلقها قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وقوله والإقرار ذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته الإقرار بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد ولا يتم الإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى هذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه سبحانه بالجزئيات أو غير ذلك فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر وأما قدرة الله تعالى على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه هذا والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال أخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم مني براء إيماننا بالقدر خلاصته الرضا والتسليم اسمع آخر كلام بقى فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما نقف عند هذه 59 ويجب عليكم حفظ كل ما مر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله